بالإيمان تغرب هناخد موضوع بالإيمان تغرب عنوان الموضوع كده أو غربة الإيمان ببساطة معناها اللي عنده إيمان هيبقى غريب في الدنيا دي اللي ما عندوش إيمان هتبقى الدنيا دي دنيته وعلى قد إيمانه على قد ما هيحس بالغربة بمزاياها ومصاعبها ومسؤولياتها يعني احنا نسمع عن معنى الغربة كتير بيتقال في الكنيسة وفي الألحان وفي إنما ايه حكاية غريب دي أول واحد عاش المعنى ده بشكل واضح هو أبونا إبراهيم أول مرة ربنا دعاه قال له تعالى بره بيتك بره شعبك بره أرضك بره عشيرتك عاوزك تعيش في الدنيا غريب إبراهيم قال له حاضر وتغرب خدوا سفروا أميال من بلاد العراق أور الكلدانيين دي فوق في شمال العراق لغاية ما وصلوا ناحية كنعان كانت صحراء إنما ربنا عاوزه كده قال له خليك غريب قال له أنا ما حواليش غير صحراء قال له معلش أنا عاوزك تعيش الغربة لأن ده مبدأ ومنهج لكل اللي هيجوا بعدك إن الإيمان يخلي الواحد غريب في الدنيا لأن الإيمان معناه إن بلدك السماء مش بلدك الأرض فبيقول بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة مع أن ربنا وعده قال له الأرض دي هديها لك إنما هو طول حياته قعد في البلد دي غريب مع أنه هو موعود بيها يعني كان عندي هتبقى ليك ولولادك يا ابونا إبراهيم فبيقول عاش كأنها غريبة ساكنا في خيام ما هو اللي هيقعد في خيام ده معناه مش مستقر إنما اللي هيبني ويعمر معناها استقر بقت بلده إنما أبونا إبراهيم عاش طول حياته عايش في خيمة مع أن أبونا إبراهيم كان أغنى واحد في زمنه رجالته بس الرعاة الأغنام 318 واحد في وقت فراجل بيزنس كبير قوي راجل شديد يعني إنما عاش في خيمة الآخر من لغاية ما مات عشان معنى الغربة يفضل جواه ومع الغربة دي كان مضياف جدا فاكرين القصة المشهورة إنه كان على باب خيمته وشاف ثلاث رجالة مسافرين ألح بشدة إن هم يضايفهم وكان المسيح واتنين ملائكة وبعدين المسيح بعد كده اتمشى مع أبونا إبراهيم وقال له حكاية سدوم وعمورة وابتدى أبونا إبراهيم يفاصل مع ربنا يسوع قال له افرض فيها ناس أبرار لأن لوط ابن أخوه هناك فكان قلبه وقع لما ربنا قال له سدوم وعمورة هتتحرق وابتدى يشفع ويفاصل لغاية ما وصلت عشرة وما كانش فيه عشرة يقول ساكنا في خيام مع اسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله يعني إيه؟ ما هو مش ممكن حد يفهم كلمة غربة دي إلا لما تكون عينه على بلد تانية لو أنا قلت لك أنت غريب في البلد دي هتقول لي أمال أنا بلدي إيه؟ كلنا نحس بالغربة لما نسافر بره وفي منكم قضى سنين في غربة دايما تحس انك يعني بتحن لبلدك مشتاق لو شفت واحد مصري في الشارع صدفة في بلد مثلا ما فيهاش مصريين تبقى مبسوط وبعدين لما يقرب ميعاد رجوعك لبلدك تلاقي نفسك اكسايتد ومتحمس حتى لو في الغربة فلوسها أكتر والراحة أكتر إنما في إحساس جواك اسمه انتظار انتظار الرجوع فهنا دايما كلمة غريب معناها منتظر لازم لو مش مستني تبقى مش غريب لأن الغريب مستني يرجع إنما اللي قاعد في بلده هيستنى إيه فبيقول لأنه كان ينتظر المدينة العجيب إن وقت أبونا إبراهيم ربنا ما كلموش عن السماء لأن في العهد القديم كان مخهم لسه مبتدئ في الحياة الروحية فكان الوعد بأرض في الدنيا وكان بخير الدنيا وطولة العمر والعيال والحاجات دي إنما أبونا إبراهيم بالروح القدس فهم إن ربنا بيتكلم في حاجة أهم من ده كله حكاية مش عيال وأرض ودنيا حكاية في حياة تانية في بلد تانية فقال له رب أنا مش عاوز ابني حتى لو قلت لي الأرض دي بتاعتك أنا مش عاوزها أنا عاوز الأرض بتاعتك أنت يا رب عاوز البلد اللي أنت فيها مقيم على طول المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها بارئها يعني باريها برضو بالعربي يعني مؤسسها هو الله كأن أبونا إبراهيم بعين الإيمان جاب أسرار ما عرفناش غير في العهد الجديد أسرار الحياة الأبدية وملكوت السماء اللي كلمنا عنه المسيح أبونا إبراهيم نط 2000 سنة وعرف اللي المسيح هيقوله أبونا إبراهيم قبل ربنا يسوع ب 2000 سنة إنما بالروح القدس أدرك أمور لم ترى ولم حتى يسمع عنها بعد إنما أبونا إبراهيم تعرض في مرحلة في حياته إلى سقطة في موضوع الغربة تعرفين ربنا قال له اترك وتعالى ورايا وعيش غريب حصل في مرة مجاعة في الأرض اللي هو كان فيها في تكوين 12 لما حصل مجاعة هو ربنا قال له اوعى ترجع بلدك فكر بطريقة بشرية خلي بالكم بقى هنا التخلي عن الغربة هيحصل ايه هو عاش غريب طول ما هو عايش غريب ربنا معاه خطوة في خطوة والبركة في رجليه منين ما يروح إنما في مرة كان هيسيب عهد الغربة ده لما حصل مجاعة فكر ينزل مصر حدث جوع في الأرض فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك استنى بقى احنا متفقين تتغرب في المكان اللي ربنا يقوله مش في المكان اللي انت تختاره هو قال بدل غربة بغربة خلينا نعيش مع الناس اللي ايه عندهم أكل يا ابونا إبراهيم انت عمرك جعت هو ربنا اللي شايلك في غربتك هو ابتدى يضعف وهنا ما صلاش ابونا ابراهيم رجل صلاه ما فيش موقف الا في صلاه الا المواقف اللي من النوع ده فلما نسي يصلي ويسال ربنا فكر بدماغه قال لا انا انزل مصر وخد المشوار لمصر بتاع شهرين وبعدين لما قرب على مصر قال لها سر بصي المصريين عينيهم فارغ فرعنا وايه هيقولوا انت ست شكلك حلو انا هياخدوكي مني وبعدين يموتوني خلاص بلاش تقولي مراتي قولي اختي ايه اللخبطه دي هو ده ابونا ابراهيم ابو الاباء هو ده ابو الايمان شوفوا مجرد ترك الغربه والمكان اللي ربنا اختاره له ابتدى يقع وقعات حتى احنا نتكسف منها هتكذب هتخاف يا ابونا ابراهيم هتتبرى من مراتك ده عيب قوي وبعدين تحصل بقى المحظور وفرعون ياخد سارة منه وابونا ابراهيم يقف محتاس وندمان انا رب غلطت ان انا سبت شعور الغربة قلت استقر في مصر خلي بالكم قلت الاقي خير مصر ايه الحكاية انت هتفكر بطريقة الدنيا طب خد عندك بقى فكر بطريقة الدنيا اكذب واشرب وتعك في المشاكل فلما ابونا ابراهيم فاق لنفسه وعرف انه فكر غلط ربنا اتدخل ومنع فرعون يقرب من سرة وعمل أزمة كده لغاية ما فرعون فهم وراح لأبونا إبراهيم يوبخه يقول له ليه سبتني أغلط في حق ربنا بتاعك يا أخي أنت راجل غالي عند ربنا خد مراتك وخد الخير كله وابعد عن بلادنا فيبقى أبونا إبراهيم كاد يترك فكر الغربة كأنه قوته راحت منه في الفترة اللي تخلى فيها عن غربة الإيمان فاهمين؟ إنما أول ما رجع الصحراء تاني وقال أنا غريب رجعت البركة تاني رجعت القوة تاني شوية وكان معاه واحد اسمه لوط ابن أخوه لوط ده كل البركات مع أبونا إبراهيم لأنه خرج وتغرب وبعدين حصلت أزمة والشيطان وقع, وقع بينهم رعاة إبراهيم اختلفوا مع رعاة لوط المواشي والأرض والحاجات دي أبونا إبراهيم راجل عنده مبادئ روحية قال له يا ابني ما نتخصمش اختار اختار اللي يريحك كان لوط المفروض يقول له لا أنا ما بعدش عنك أبدا احنا نعيش غرب مع بعض ناخد البركة كلها إنما لوط سابه من الكلام ده وبص بعينه عجبته الأرض الخضراء كانت سدوم وعمورة ناحية الأردن هم في فلسطين في كنعان فقال له أنا هروح كده قال له أنا هروح الناحية التانية صحرا صحرا بس ما نتخصمش لوط هنا عمل ايه عمل اللي كان هيعمله ابونا ابراهيم وربنا ستر انه اختار الدنيا وترك الغربه خلي بالكم هو كان كده غريب وكانت البركه في رجليه طول ما هو غريب اختار سدوم وعموره يبقى باع الغربه خلاص الدنيا دنيتنا بقى ونعيش زي ما الناس بتعيش وناكل زي ما الناس بتاكل ما شافش يوم عدل لوط بعدها عارفين طبعا اللي حصل لوط دخل سدوم وعموره كام سنه واتقلبت البلد حرب واتأثر يقوم أبونا إبراهيم اللي عايش في غربة هو اللي ينقذه إنه يتعلم ما يتعلمش يرجع تاني يعيش في سدوم وعمورة مع مراته وبناته لغاية ما يجي اليوم يوم الدينونة بتاع سدوم وعمورة وتتحرق ويطلع لوط بالعافية خسران كل حاجة ليه باع الغربة اشترى الدنيا حب الدنيا ونسي حكاية غرباء ننتظر مدينة لها الأساسات شو باله مراته ضاعت بقت عمود ملح بناته اتعلموا الفساد وعاشوا في منتهى الفساد بعد كده وطلعوا أوحش شعبين في تاريخ العهد القديم وآب وعمون دول طول الوقت وثنيين بيعندوا مع شعب الله يبقى موقف ثالث ينبهنا أنه اللي بيسيب الغربة بتروح منه قوته لو عشت زي ما الناس عاشت كأنهم كأن دليلة قصة شعر شمشون فاهمين معنى شمشون كان إيمانه في شعره يعني لأنه نذير الرب وراد ومخبي سره لغاية ما كشف سره راحت قوته اللي يترك فكر الغربة ويقول أنا عايش في الدنيا نعمل زي ما الناس بتعمل ويحط كل طموحاته وأطماعه في الدنيا تروح قوته زيه زي أي واحد في الدنيا رقم في التاريخ هيختفي في يوم من الأيام كبر أبونا إبراهيم وعجز وربنا اداله اسحاق حاجة تفرحه وعدى عليه خبرات إيمان ضخمة عظمة إيمان أبونا إبراهيم وهو بيرفع السكين على ابنه في أصعب امتحان إيمان في التاريخ ونجح فيه بامتياز وربنا قال له ساعتها أنت يعني باب السماء من هنا ورايح لأنك يعني طلعت تمام لما كبر أبونا إبراهيم قوي عاوز يجوز ابنه فبقت مشكلة مفيش بنات في العيلة ما مفيش عيلة أساس هو عايش لوحده وسارة ماتت وفضل إسحاق كبر إسحاق شاب عاوزين نجوزه إن مفيش عيلة في المنطقة وبعدين لو ساب إسحاق يرجع باظت الغربة يبقى ارتد تاني لأيام أور الكلدانيين وكسر العهد وضاعت السنين الغربة دي كلها فأنبعت لعذر الدمشقي طلب منه طلب صعب جدا قال له يا لعازر ده رئيس بيته تروح بلدي بتاعت زمان خالص تشوف في حد عايش من قرايبنا ولا لا لو هو سايب البلد بقاله ستين سنة مثلا شوف اخواتي عمامي قرايبي وشوف لنا عروسة كويسة ترضى تيجي تتجوز ابني ايه الشغلانة دي من غير ما العريس يتقدم خالص وهتيجي كده من غير ما تشوف لا العريس ولا بيته ولا اهله وهتسافر الشهور دي كلها تتجوز هي مش لاقية يعني وبعدين ايه اللي هيخليها تسيب أهلها وتطلع الصحراء قال له بص ده شرط من ربنا إسحاق ما يتجوزش غير من العيلة وما يعيش هناك يجي يعيش في الصحراء معانا في الخيمة زينا احنا ورانا وعد ورانا موعد مستنينا حياة أبدية لو رجعت راحت الحياة الأبدية لو راح اتجوز وعاش مع لبان ضاعت الدنيا الراجل الطيب نعمان العذر الدمشقي ده حاضر قال له حاضر وراح بإيمان قبل ما يدخل البلد عارف انه طلب شبه مستحيل ايه البنت دي اللي تطلع لازم من العيلة وتقبل الجوازة العجيبة دي وتسافر تعيش في الصحراء مع ناس ما شافتهمش عمرها شغلانة صعبة قوي ركع وصلى على باب البلد قال له يا رب طلب صعب بس ده ابونا ابراهيم حبيبك فسهل المسائل انا مش هعرف اختار ومن سذاجة إيمانه قال له يا رب بص أنا إيه هروح عند البير البنت اللي أقول لها سقيني تقول لها سقيك واسقيك مالك ما حدش يعمل كده ده سقي الجمال ياخد ساعتين ده الجمال تشرب آه يعني كتير جدا لأنها بتسافر في الصحراء بالشهور فده معناه كرم فظيع إنما العذر يعني بوظ المسائل أكتر بطلب أصعب وأصعب مش كفاية تطلع قريبته وترضى تسافر وتروح الصحراء كمان لازم هي اللي تعزم وتقدم وتعرض خدمات بلا مقابل ربنا طبعا يستجيب ليه اللي محافظ على عهده اللي عاوز يعيش في غربة ربنا يقف معاه ويسهل له المسائل والاختيارات لغاية ما ربنا يكرمه وإسحاق يتجوز رفقة وترضى رفقة تسافر وتروح الصحراء وتعيش في خيمة وتتجوز إسحاق اللي ما عمرها ما كانت شافته وتحبه وقصص ولا كأنها ألف ليلة وليلة إيه اللي بيحصل ده لأن هما أبونا إبراهيم مصر يكمل الغربة وإسحاق شرب الصنعة مصر يكمل الغربة يتولد يعقوب بعديهم البطرك الثالث إبراهيم إسحاق يعقوب يعقوب يعيش في الصحراء في الخيمة مع أنهم أغنياء جدا لكن العهد عهد ينتظر المدينة التي لها الأساسات الغربة ما تبص وبعدين يحصل إيه آه يعقوب تعدي عليه أيام قاسية جدا لما يقولوا له يوسف ابنك مات ويصدق يا عيني ويفضل سنين يبكي وبعد سنين طويلة يرجعوا يقولوا له ابنك حي طبعا أنا عديت على القصة بسرعة إنهم لما نزلوا مصر وقت المجاعة يقولوا له ما ننزل نقعد في مصر لهم أبد جد إبراهيم قال ما حدش يسيب الصحراء وأبويا إسحاق قال ما تسيبش في الصحراء أبدا فقالوا له بص لقينا يوسف ويوسف طلع عايش ويوسف رئيس وزراء مصر ما فيهاش فصال لازم ننزل مصر وقت المجاعة شوفوا يعقوب هيموت يشوف ابنه بعد عشرين سنة بيبكي عليه مات وصحي بالنسبة له أنا مش قادر ينزل ليه مش قادر ينزل عشان الغربة ممنوع يسيب الصحراء ممنوع يكسر الغربة فيعقوب العجوز اللي اتعمى من البكاء يصلي يقول له يا رب أنزل ولا لأ شوفوا الطباع العظيم ده مش يجري جري لا لازم يستأذن ربنا قال له انزل انزل مش هتكسر الغربة بنزولك انزل هوريكوا غربة تانية في مصر هيبقى شكل آخر للغربة فنزل يعقوب والأسباط وبدأت غربة اليهود في مصر لغاية ما خرجهم لغربة سينا وهكذا من غربة إلى غربة كأن ربنا عاوز يغرس للأجيال مفهوم الغربة اللي تبعي يبقوا في الدنيا غرباء هيعيشوا مستوطنين في الدنيا يبقى هيخسروا الأبدية هيعيشوا غرباء في الدنيا يبقى ليهم محجوز عندهم مكان عندي في السماء عشان كده تلاحظوا في المزمور يقول ايه يقول ويل لي فإن غربتي قد طالت علي طويلا سكنت نفسي في الغربة لو في مزمور 119 كأن المرنم ويعتقد ان عذرا هو اللي كتب المزمور ده على فكرة يقول له يا رب انا غربتي طولت ده معناه ايه الكلام ده الواحد اللي عايش في الدنيا يشتاق للسما قديسين كده ويحسوا انه عارفين اللي عايش في بلد غريب بقاله سنين نفسه يشوف بلده فيقول له غربتي طالت علي طويلا سكنت نفسي في الغربة الغربة هنا من ناحية ايه الدنيا كلها شر شر شر مبغضي السلام فبيقول له رب انا مش عارف اعيش في الدنيا اللي كلها شر دي مع مبغضي السلام كنت صاحب سلام يعني انا بحاول احافظ على سلامي وسط عالم لا يعرف السلام السلام ده عندك انت في بلدك انما في الدنيا مفيش سلام فانا مشتاق اروح لمدينة السلام التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها هو الله عشان كده تلاحظوا في طقس الكنيسة احنا بنستخدم الكلمة دي نقول ايه في أشية المسافرين غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا قلق ولا عاصف إلى الانقضاء بنقولها كل يوم الصبح ما تسمعوهاش بس عشان في رفع بخور باكر في أيام الأسبوع اللي الناس رايحة أشغالها نقول له يا رب اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح عارفين الناس رايحة أشغالها بس نسميها أشية المسافرين على اعتبار في ناس بتسافر إنما في آخرها نختم بال... بال... بالصلوة الحلوة دي نقول له يا رب مهما اشتغلوا مهما سافروا دول بتوعك دول غرب في الدنيا وغربتنا في هذا العمر احفظها خلينا محفوظين كغرباء بغير مضرة ولا قلق ولا عاصف إلى الانقضاء مش عاوزين حاجة تضيع الغربة وحلاوة الغربة ان احنا نفضل مشتاقين للسماء عاوزين نرجع السماء في القداس برضه تتقال كلمة تاني بعد ما نفتكر حبائنا اللي رجعوا السماء حتى نقول رجعوا السفم يعني ايه ما هم خلصوا فترة الغربة ورجعوا بلادهم فلما نقول له أولئك رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم نختم بإيه ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم إحنا غرب هم يا بختهم رجعوا بلادهم رجعوا ملكوتهم احنا احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام الغريب دايما يحس انه مختلف وده اللي اسسه ربنا يسوع المسيح والمجد في تعليمه في مثلا في كلامه في الموعظة على الجبل قال ايه هذه كلها تطلبها الامم اما انتم فأبوكم يعلم ما تحتاجون أما أنتم دي قصة لوحدها يعني إيه أما أنتم فغرباء الناس كلها تجري ورا الفلوس لازم بلدهم دنيتهم الناس كلها تجري ورا الكرامة أيوة الكرامة دول اليومين بتوعها بعد كده كله في القبر الناس كلها تجري ورا الجسديات والشهوات أيوة ده عالم الجسديات والشهوات إنما أنت غريب مالك بالفلوس مالك بالجسديات مالك بالكرامة أنت بلدك حاجة تاني أنت أنت مش قاعد لل- للحاجات دي فيقول هذه كلها تطلبها الأمم يعني مسموح للي ما يعرفوش ربنا يجروا ورا القرش ورا الشهوة ورا المركز ما يعرفوش غير كده دي حاجتهم وحياتهم دي لغتهم دي بلادهم أما أنتم إحنا حاجة تاني مش بلادنا ومش حالنا ومش طلباتنا أما أنتم أبوكم يعلم ما تحتاجون إذا أنت محتاج غفران محتاج نقاوة قلب محتاج طهارة محتاج محبة محتاج إيمان سيب بقى طلباتك دي على ربنا أبوك عارف أنت محتاج إيه بس المهم تبقى أنت حاسب نفسك من فين من تحت أما أنتم دول أنت تبع أما أنتم ولا تبع هذه كلها تطلبها الأمم أنت محسوب زي ما الناس محسوبة ولا محسوب حاجة مختلفة لما يقول لا لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون بما تشربون لا لأجسادكم بما تلبسون هذه كلها تطلبها الأمم لو كل مسيحي عايش بيفكر ياكل ايه يشرب ايه يلبس ايه ما بقاش غريب وبالتالي ما بقاش مسيحي ما بقاش له قيمة آخر مثل هنا نقوله إنه معلمنا بطرس في رسالته الأولى إصحاح اتنين استخدم المعنى ده بطريقة جميلة قوي وقال إيه؟ قال أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية استخدم كلمة غريب ونزيل كمان نزيل يعني زي النزلاء ووصينوس له قصة جميلة انه يقول لك لو واحد راح اوتيل او موتيل وخد اوضه هيدوا له فوطه ويدوا له سرير ويدوا له انما لو لو افتكر ان السرير ده ملكه بيبقى غشيم هو تاني يوم هيسافر وهيسيبه للي بعده فقال غشيم اي حد يعيش في الدنيا يومين يفتكر ان الدنيا دي ملكه لان هو كده كده هيسيب الاوتيل بعد يومين للي وراه فلازم الواحد يبقى فاهم الحته دي احنا غرباء غصب عننا يعني احنا غرباء بمعنى روحي ان احنا تبع ربنا في مختلفين انما كده كده حتى الناس العادية برضو نزلاء لان كده كده محدش بيعمر وبيعيش على طول فبيقول اطلب اليكم كغرباء ونزلاء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية ليه انت مش تبع الناس مش تبع الدنيا هم شغلهم الشهوات الجسدية اذا كنت فهمت بالايمان تغرب لازم تبقى تمتنع عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس انت تبع النفس مش تبع الجسد في ناس عايشة لحساب الجسد انت عايش لحساب الداخل النفس اللي هتكمل مع ربنا بنفس المعنى معلمنا بولس الرسول قال معنى جميل قال إن كنا مستوطنين في الجسد نحن غرباء عن الله وإن كنا غرباء في الجسد فنحن مستوطنين عند الله فهمتوا؟ إن كنا غرباء عن إن كنا مستوطنين في الجسد يعني وطننا هو الجسد نبقى احنا غربة عن ربنا وإن كنا غرباء عن الجسد يعني واحد مش عايش لجسده يبقى هو مستوطن عند ربنا يبقى كده مكانه الطبيعي ربنا برضه يفكرني بكلمة ربنا يسوع لما قال إيه لا تكنزوا كنوزا على الأرض اكنزوا كنوز في السماء تلاحظوا منكم اللي يسافر بلد عربي عشر سنين أغلب الناس تعمل إيه تشتغل في البلد العربي بس قلبها يبقى هنا ليه أصل التحويلات جاية هنا تتحط في البنك هنا عشان لما يرجع يعيش هنا مرتاح فيفضل هناك شغال وتعبان إنما عمال يحاول على مصر ليه لأنه مستني اليوم اللي يجي في مصر عشان يعيش بقى هو ده الفكر اللي قاله لنا المسيح اوكي حول على السماء لأنك في الآخر هتروح السماء عندك رصيد ولا ما عندكش كنست في السماء ولا ما كنستش هناك لا ينقب سارقون ولا يسرقون ولا يفسد سوس ولا صدق معنى كده ان الغريب يتميز ببعض الميزات بص الغريب ممكن يوصف كسفير احنا كغرباء لينا علامات تميزنا لخصها ربنا يسوع له المجد في صلاته في يوحنا 17 في أربع أفكار أساسية قال المسيحي اللي زي المسيح أولا لازم يبقى مختلف الغريب مختلف انت لما تسافر اي بلد بيعرفوك من وشك من لغتك من الاكسنت بتاعك بتبان على طول مختلف لما يجي واحد اجنبي بلادنا هنا هنلقطه على طول لانه مختلف ما كانش مختلف يبقى مش يبقى مش مش غريب فما كنتش انت كمسيحي تبقى مختلف يبقى مش غريب يبقى ما عندكش ايمان لان ايمانك يخليك مختلف مختلف هنا بقى شغلانه كبيره قالها ربنا يسوع ليسوا من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا العالم هو المسيح جه وعاش وكل وشرب ولبس بس فضل ليسوا من هذا العالم فضل مختلف أنت كغريب مختلف عن الدنيا أفكارك مبادئك لسانك مشاعرك واحد مختلف تاني صفة تميز الغريب إنه مرفوض تلاحظ إنه كتير من البلاد ترفض الغريب يتعامل كده كإيه يعني second class يعني حتى ما يعتبروش citizen احيانا يعني اللي بيسافر منكم يعيش بره مهما كان مجرد بس ينطق كلمتين ما يطلعوش في ال... باللهجة المظبوطة يتعامل درجة تانية درجة تالتة ليه؟ في دايما رفض للغريب وده مبدأ ربنا يسوع قاله لنا قال العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم فحاسب لو العالم بيسقف لك وبيقول لك انت مكانك حلو في الدنيا تبقى انت بقتش غريب تبقى بقت الدنيا بلدك تبقى وعيتك بيضة لانك ضيعت السما من ايدك فلانك مختلف طبيعي تبقى مرفوض ما تتخضش العالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم دي طب نتيجة طبيعية لدي وعشان كده جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدوا جميع هتعيش تقي هتبقى مختلف هتضطهد مش ممكن ما تضطهدش لازم هتلاقي الدنيا رافضاك متغاظه منك لانك ما انسان كويس ما تعرفش تكذب امين بتحب الناس الحاجات دي ما تعجبش الدنيا والشيطان البعد الثالث مش معنى انك تبقى غريب انك تاخد جنب وتطلع من الدنيا لا ربنا يسوع قال لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير قال خليهم موجودين هم غرب ومرفوضين بس لازم يفضلوا موجودين يبقى المسيحي غريب غريب فمختلف مختلف فمرفوض انما هيفضل موجود ربنا عاوزه يفضل موجود مش عاوزنا كلنا نترهبن لا مش ضروري مش عاوزنا ننعزل لا مش عاوزنا ننعزل عاوزنا نفضل وسط الدنيا طب ليه اخر بقى بعض لانه صاحب رساله يقول كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم هو ده المعادلة بتاعت الغريب المسيحي غريب في الدنيا ده كل ده مصدره الإيمان خلي بالكم إيمان إن في حياة تانية إيمان إن ربنا أبوك وأبوك مش من هنا أبوك من بلد تانية إن البلد دي مش أعدالنا السما الأرض دي هتزول في أرض تاني بتاعتنا يبقى الواحد دايما يراجع نفسه ترى أنت غريب ولا مش غريب صدقوني أجمل شهادة يسمعها الواحد فيكم لما الناس تقول له يا أخي أنت غريب قوي دي شهادة حلوة بس يكون غريب على على مستوى إيه؟ أخلاقك عالية طيب زيادة لسانك حلو تقولش العيبة أبدا تعرفش تكذب مش غريب بحاجات تانية ها؟ ممكن يقول لك أنت غريب قوي يبقى مقصود أوحش من الدنيا لا إنما يا ريت يتقال لنا أنت غريب قوي بمعنى أنت مختلف عن الدنيا في مثالياتك وساعتها تلاقي ناس كتيرة تتضايق منك وتقاومك ما يهمكش خليك مستمر لأن ليك رسالة زي ما المسيح جه غريب أنت هتفضل غريب في الدنيا دي كمان الغريب تحكمه أبعاد أخرى الغريب سماه معلمنا بولس نسعى كسفراء عن المسيح نسعى كسفراء عن المسيح السفير غريب عن بلده يعني سفير أمريكا في مصر أمريكاني ولا مصري أمريكاني فعايش غريب في البلد دي ماشي السفير دايما عايش غريب بس هو له رسالة فموجود إنما السفير ده تحكمه شوية مبادئ وأفكار أولا تمثيل تمثيل أقصد بها يمثل بلده السفير يمثل بلده أنت سفير مسيح قال بولس قال علينا كده احنا سفراء عن المسيح أنت تمثل بلدك شوف بقى في السماء بيعملوا ايه السماء كلها حب انت لازم تبقى حياتك كلها حب فبتمثل البلد لو شفتوا سفير الهند ومراته تلاقوا لبسهم هندي واخدين بالكم وفي المحافل السياسية لازم يلبس الزي بتاع بلده لأنه ممثل البلد ما ممكن يلبس بدلة زي الناس بس لا في اللقاءات الرسمية لازم يلبس زي الدولة لأن هو يمثل بلده هل أنت كسفير تمثل العالم الآخر؟ لغة العالم الآخر محبة فرح سلام أنت فيك الحاجات دي باينة عليك؟ هل تمثل المسيح الملك اللي بعتك؟ وكل سفير مرسل عن ملك أو عن رئيس إذا كنت مرسل عنه يا ترى أنت شبهه؟ يعني تقدر اللي يشوفك يشوف المسيح ولا صعب؟ ما هي دي برضه تحتمها فكرة السفارة أو فكرة الغربة تاني حاجة السفير عنده خط مفتوح مع الرئيس بتاعه اتصال دايما السفير لا يمكن الخط يتقطع بينه وبين الرئيس المباشر بتاع اللي هو الملك بتاعه أو الرئيس عاوز تعيش غريب ليك رسالة يعني سفير لازم تبقى على اتصال دائم بربنا لأن هو اللي يقول لك تعمل إيه وبعدين خلي بالكوا اتصال رايح راجع يعني إيه؟ انت بتقول له اخبار الدنيا وهو بيقول لك تعمل ايه فاهمين ازاي هي دي الصلاه الصلاه بتقول له يا رب الحق الكنيسه تعبانه عندها مشاكل يقول لك طيب اعمل كذا وكذا وكذا فاهمين ازاي فدايما رايح راجع رساله رايحه راجعه انت بتكلمه تاخد الاوامر تنفذ تقول له الاخبار ترجع تبلغه وهكذا إذا عشان تقوم بالسفارة بتاعتك كسفير لازم تبقى على اتصال دائم متقطعش أبدا الخط. تالت حاجة تميزك إنك عندك حصانة. يعني إيه؟ عارفين لو عشنا غرباء صحيح زي أبونا إبراهيم وسفراء صحيح زي بولس الرسول ينطبق علينا اللي يقولوا الكتاب يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأنت لا يقترب إليك الشر. أنت غير كل الناس. ملائكة محوطاك ليه؟ سفير سفير يمشي قدامه عربيات وموتوسيكلات وحراس و... شخصية مهمة جدا اللي يمسه يمس كرامة مملكته عارفين كده الاعتداء على السفير يعتبر اعتداء على بلده ده ممكن تحصل حرب بين بلدين لأن السفارة اتمست هي دي الفكرة انت لو قمت بدورك كسفير انت هتبقى شخصية مهمة قوي بالنسبة للسماء ملائكة عينيها عليك لأنك تمثل المسيح خلاص إنما لو ما قمتش بدورك فراش في سفارة يعني أنا مش هتقول لك حاجة يعني مش هتقوم حرب عشان خاطرك إنما لو سفير لأ الدنيا تقلب لو حد قرب منك هنا نفتكر منظر أليشع مثلا النبي لما اتحاوط الجبل اللي هو فيه بعساكر من ملك عدو كان عاوز يخلص منه لأن أليشع ده بيعرف كل حاجة فبيحامي عن المملكة بصلواته فقالوا له انت مشكلتك مش في ملك اسرائيل وجيش اسرائيل انت مشكلتك في الراجل اللي اسمه اليشع ده هو ده لوحده مشكله فبعت جيش يجيب اليشع والولد جه جري يقول له الحق الجبل اتحوط عساكر قال له ولا يهمك يا ابني واحنا قليلين احنا عندنا حصانه دبلوماسيه عندنا حصانه سماويه افتح يا رب عينا الغلام لقى الجبل مترشق ملائكه قال له عساكر ايه اللي هيخوفونا واحنا اي حد احنا سفراء عن المسيح وطبعا اتقلبت الحكاية كلها لصالح أليشع رابع دور أو رابع حاجة تعلق تميز السفير إنه دايما له دور فكرة الرسالة تاني السفير موجود عشان له دور المسيحي لو عاش لنفسه فقد رسالته فقد معناه فقد قيمته لو ما خدمتش تبقى مش مسيحي لو عشت لنفسك ما بقتش غريب عن الدنيا كل واحد في الدنيا عايش لنفسه انما انت كمسيح ما ينفعش تعيش لنفسك والا ما تبقاش غريب ما تبقاش سفير اذا فكره غربه الايمان كلها مرتبطه بكلمه ايمان في البدايه ان اللي عنده ايمان بالحياه الابديه بالمسيح الملك هيسمع اللي قاله المسيح مملكتي ليست من هذا العالم طب انت دخلت المملكه دي ولا لا تقول اه طبعا انا دخلت من يوم ما امنت واتعمدت بقيت عضو في المملكة طب المملكة دي ليست من هذا العالم مالك عايش في الدنيا زي الناس ليه انت غريب انت سفير انت لازم تبقى مختلف انت لازم تبقى متميز حتى لو كنت مرفوض هتفضل موجود وراك رسالة في اتصال مباشر بينك وبين القائد الأعلى في دور لازم تقوم بيه في حصانة لأنك أنت شخصية مهمة قوي وأخيرا أنت تمثل المسيح أينما ذهبت فكرة غربة الإيمان دي تحتاج مننا إلى حساب كل واحد مع نفسه لكن مقصود بيها يا ترى الواحد فعلا غريب في الدنيا ولا الدنيا دنيته دايما اسأل نفسك وانت بتفكر زي الناس ولا غير الناس تتكلم زي الناس ولا غير الناس مرجعك ايه الموضة ولا كلام الانجيل هل انت في نظر الاخرين غريب شوية ولو شوية وغريب دي معناها كويس زيادة معناها حلو زيادة معناها مش معتاد ان هم يلاقوا الحاجات دي اختم بقصة كان فيها كلمة غريب مرة كاهن كان رايح قرية قصة حصلت من عشرين سنة وركب القطر قطر القشاش بقى بتاع القرى عشان عنده خدمة قروية كان شتا وبعدين قال العزة وخلص الخدمة وبتاع وبعدين رجع المحطة محطات بقى من التعبانة بتاعت القرى دي عشان ياخد القطر تاني يرجع بلده وبعدين دخل على شباك المحطة مفيش حد خالص في المحطة فقال له مساء الخير اديني تذكرتين فالراجل بصيله كده قال له يا مولانا انا مش شايف معاك حد قال له معلش يا ابني اديني تذكرتين قال له ليه قال له اصل يا ابني لما جيت في القطر ما لحقتش اقطع والكمساري ما لحقش يعدي عليا فانا مديون للحكومة بتذكرة فبقول لك اديني تذكرتين قام الراجل بص له كده وقال له مش غريبة عليكم فاهمين الفكرة؟ ليه؟ لأنه هنا محدش شافه وكلام يعني ما يفرقش إنما هو ضميره الروحي خلاه يتصرف تصرف غريب في الزمن ده تصرف غريب ليه؟ اديني تذكرتين لأن المسيح علمنا أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله إنما كانت شهادة بالنسبة للراجل بص له بإعجاب لأن محدش بيعمل كده في الزمن ده فقال له دي مش غريبة عليكم ربنا يدينا نعمة إن إحنا نبقى غرباء في هذا العالم بشكل يليق بولاد ربنا لإلهنا كل مجد وكرم